والروح القدس إله واحد أمين وقفنا عند خاتمة الإصحاح التاسع عشر وهو إصحاح محاكمة المسيح يسوع وموته وقبره وقفنا عند آية 41 19 41 هناخد الآية وندخل في الإصحاح العشرين وهو إصحاح القيامة 19 المحاكمة والموت 20 القيامة وإعلانها 21 إرساليته للتلاميذ ونبقى كده خلصنا من إنجيل يوحنا بيقول في آية 41 وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان كلمة بستان يعني جنينة وانتوا عارفين ان بدأت حياة ادم الاول في جنينة في الجنة جنة يعني جنينة يعني بستان والله اول ما وضع الانسان في الارض وضعوا رئيسا لهذا العالم يعني تفتكروا مين كان رئيس العالم ادم تتصوروا دلوقتي مين رئيس هذا العالم ابليس يعني كان ادم هو اللي مسيطر على العالم ده كله لكن للاسف ضاع العالم من ادم وضاعت الجنه نفسها من ادم واضطرد بره في ارض ايه في ارض الشقاء فكان لابد ان ياتي ادم الثاني ادم الثاني مات جنب البستان ليه جنب البستان لان هو جاي يتقابل مع مين مع ادم الاولاني وادم الاولاني اضطرد فاضطرد بره الجنه فكونه ان اضطرد بره البستان فكان لابد ان المسيح يموت بره البستان مش جوه البستان وجبل اسمه جبل الجلجثة وجلجثة يعني جمجمة وجمجمة يعني موت انتوا لما بتشوفوا حاجة مرسوم عليها جمجمة وعضميتين بيبقى مكتوب تحتها ايه موت يعني خطر فمات خارج البستان وكان لابد ان يدفن في البستان ليه لان ادم صدر عليه الحكم جوه البستان صدر عليه الحكم جوه ايه البستان ومات ادم بره ايه بره البستان فالمسيح جه من حيث انتهى ادم بدأ المسيح بره البستان مات ودخل الدفن في المكان اللي صدر فيه الحكم بيقول له انا بلا خطية والموت اجرة الخطية وانا قبلت اموت وجاي اتدفن مكان ما غلط ادم تسامحهم ولا لا استوفى الاب صرف شبع الله خد شبعه في المسيح عشان كده هنا وقفنا عند الايه دي وكان في الموضع الذي صلب فيه في بستان وفي البستان قبر جديد لو خلي بالكم لم يوضع فيه احد قط ليه يا رب ليه بتركز انك تندفن في قبر انا عايز اتحط في قبر ما دخلوش واحد قبلي طب ليه لان اي واحد في الدنيا يدخل القبر يعفن يفسد وانا قدوس لا ارى فساد ما ادخلش في مكان انا عايز ادخل في قبر جديد قبر جديد لم يسبقني فيه فساد كل اللي اتدفنوا اتدفنوا في اماكن كلها عفن لدرجة ان يسموها قبور مبيضة من الخارج لكن من الداخل مملوءة متانة وعظام مهما زينوا في القبور مهما حطوا من الرخام مهما عملوا القبور تحفة في ناس بتعمل تحف القبور بتاعتها تزينها بالصور وبالالوان ولكن على رأي واحد الضريح رخام فيه السعيد اندفن وحفرة فيها شريد من غير كفن بصيت ليهم وقلت يا للعجب الاتنين ريحتهم فيها نفس العفن يعني اللي في الرخام عفن واللي في الحفرة عفن يعني ما تفرقش هو المنظر من بره لكن القبر الوحيد الجديد الذي لم يوضع فيه انسان ليه لان انا لما جيت ما جيتش من زرع انسان انا لا انسب لادم رغم اني اشتركت مع ادم اشتركت في اللحم والدم عن طريق مين مريم العذراء خدت لحمكم وخدت دمكم قد تشارك معنا في اللحم والدم تشارك لكن ما اتولدش من اب ملوش اب ينسب ليه الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لكن ابوه مش ارضي الذي يولد منك قدوس ويدعى اسم الله هذا الذي بلا خطية هذا الذي عاش وسلك في حياته وثلاثة اتكلموا عليه يوحنا بولس بطرس بولس قال الذي لا يعرف خطية الثاني قال الذي لم يسلك في خطية الثالث الذي لا يوجد فيه خطية يعني لا عرف ولا سلك ولا فيه وهو وقف وختم وقال من منكم يبكتني على خطية والروح القدس يقول شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية وما دام ما عدا الخطية هو مات لانه شال الخطية لكن بما انه بلا خطية لا يستطيع الموت ان يجعل جسده ايه يفسد لا تدع قدوسك يرى فساده عشان كده هنا يقول لك وضع يسوع في قبر جديد لم يوضع فيه احد قط محدش اتحط فيه محدش اتحط فيه اتحط في القبر يسوع لكن بعديه ممكن بعديه مين احنا بنندفن في القبر مع يسوع بس مش قبله نندفن بعده وعلامة الدفن المعمودية مدفونين معه في المعمودية ده قبر جديد القبور كلها فيها اموات وموت لكن ده القبر الفارغ الوحيد ده القبر اللي بيعلن ان الموت ملوش سلطان عليه زي ما قال بولس الرسول وزي ما اتكلم استفانوس رئيس الشمامسه لقساة القلوب وقال لهم داوود ان قال لا تدع قدوسك يرى فسادا قبره عندنا ومدفون تروح لابراهيم روح ارض اسرائيل يقول لك ده قبر ابراهيم فين ابراهيم مدفون هنا داوود مدفون هنا فلان مدفون هنا اين يسوع قبر الفارغ القبر اللي بيعلن عن النصرة قبر لم يوضع فيه احد قط يبقى ده قبر من نوع جديد ليه اصل ده جوه البستان مش بره البستان وهك... ويقول لك فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لان القبر كان قريبا يعني ايه قريبا اصل كان ممكن يوسف كان عامل القبر ده لمين لنفسه كان عامله لنفسه ويوسف ده راجل مقتدر من اغنى اغنياء اسرائيل فكان ممكن يوسف لو الوقت يسمح شوف كان بسرعة يعني لو عرف وذهنه دي قبلها بيومين ثلاثة كان راح اشترى له قبر جديد برضه كان اشترى له لكن كانوا هيشتروا قبر في اي حتة لكن دلوقتي هو طلب ان يدفن انا عايز ادفن اليهود يحطوا له العقدة في المشكاة تدفنوا فين ادفنوا في قبر حبيبي فاضل على العيد نص ساعة تجيب منين قبر لازم يندفن قبل ما يدخل العيد بنص ساعة قال خلاص قبر يا بابا قريب خطوتين وكان هنا العمل والزمن اللي بيتدخل فيها الله لكي يرينا اللي هي النقطة الأساسية اللي موجودة في القبر في هذا البستان تعالوا بينا نكمل في اصحاح 20 وفي اول الاسبوع يا سلام في اول الاسبوع اليوم الحد في اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية على فكرة في حتة مش هشرحها لاني شرحتها قبل كده وانا بتكلم عن مريم المجدلية اللي هي من آية 11 لآية 18 هياخدوها ويضيفوها تبع ايه التفسير في اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا المتمردة المجدلية الست اللي فيها كان سبع ارواح يعني الست اللي كان متملك منها الشيطان ده بيغيظ مين ده بقى بيغيظ ابليس بيقول له انت وقحت ادم وطردته انا هعلن قيامتي وارجعهم مش لبستان ارضي لا هرجعهم لفردوس سماوي واللي هيشوف اول واحد هيشوف زي ما انت ادم الراجل الكامل جبت بوزه في الارض انا هجيب واحدة مسكوها سبع شياطين وارفع راسها للسماء عشان يبين النصرة الكاملة التي يقدمها لنا الرب يسوع جاءت مريم المجدلية باكرا والظلام باقي لسه الظلام مش مات ايوه مات مش شال خطايانا ايوه شال خطايانا مش اتدفن بيها اتدفن بيها امال الظلام باقي ليه قال لك لما نشوف النتيجه ما هو دلوقتي شال الخطيه مات بيها واندفن بيها ونزل الهاويه بيها لو هي انتصرت عليه ما هوش طالع لكن ما دام طلع يبقى مسحها عشان كده بنقول مات لاجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا هنا ما جابش سيرة ايه ان المسيح قام ابدا ده بيواصل لان اصل انجيل يوحنا ده النسر الطاير اللاهوتيات العمق هتحط في البستان وجايه مريم المجدليه جايه للبستان جايه للبستان عشان كده جاءت مريم المجدليه الى القبر باكرا والظلام باقي لسه باقي امتى ينقطع الظلام لما نقول لأعرفنه وقوة قيامته وبعد كده ارجع لايه لشركة الامه قوة القيامة المعلنة الظلام باقي جاءت مريم المجدلية احبائي والظلام باقي فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر خلوا بالكم الكتاب ما يقولش اي كلام في فرق بين الحجر المدحرج والحجر المرفوع عند إقامة العازر دحرجوا ارفعوا دحرج الحجر من يدحرج لنا الحجر لكن كلمة مرفوع لأن هو ده اللي قال عنه يوحنا حمل الله الذي ايه يرفع يرفع الثقل بتاع الخطية نظرت الحجر مرفوعا عن القبر فرقدت وجاءت وهنا هنشوف حاجة عجيبة جاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه اشمعنى الاثنين دول ده مش عايز يكلمنا لا على سمعان ولا يوحنا النهارده ده عايز يتكلم ليا وليكم عن اعلان القيامه بطرس رمز للايمان ويوحنا رمز للمحبه ونشوف الروح القدس بيتمشى معهم ازاي هقرا الجزئيه الاول قالت لهما اخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم اين وضعوه ده الضعف البشري فخرج بطرس والتلميذ الاخر وبعدين واتي الى ايه القبر وكان الاثنان يعملوا ايه يركضان معا خلوا بالكم كتاب كان الاثنان يركضان معا وبعدين وبعدين فسبق التلميذ الاخر بطرس يعني يوحنا سبق مين بطرس وجاء اولا اولا الى القبر وانحنى فنظر الاجسام موضوع ولكنه لم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الاجسام موضوع والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأجساد بل ملفوفا في موضع وحده فحينئذ دخل ايضا التلميذ الاخر الذي جاء اولا الى القبر ورأى فآمن لانهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان يقوم من الاموات فمضى التلميذان ايضا الى موضوعهما ليه الروح القدس حكى لك هذه القصه دي اسمعوا ايمان ومحبه ايمان ومحبه في الطريق يمشوا مع بعض عند القبر تسبق المحبه الايمان عند باب القبر لكن الايمان يدخل القبر اولا ثم تتبعه المحبة واخيرا يرجعان معا الى موضعهما وكأن بيقول محبة وايمان الاثنين ماشيين مع بعض لكن المحبة تسبق الايمان وتتبع الايمان تسبق الايمان وتتبع الايمان اشرحهم كلمة كلمة ماشيين مع بعض بطرس سمعان بطرس رجل الايمان معروفة ده اول واحد قال له انت المسيح ابن الله الحي بغض النظر عن ضعفه لكن اول من اعلن هذا الايمان والرب قال على الايمان ده ابن ايه ابن كنيستي يعني ده ابن دهي المحبة تسبق الايمان طبعا لان المحبة المحبة تسبق الإيمان وتتبع الإيمان وكأن الإيمان بين المحبة المحبة قبليه والمحبة بعديه المحبة ترشد الإيمان والمحبة تسند الإيمان والاتنين ماشيين لكن عايز أشوف نقطة معينة لما نيجي قالت لهم أخذوا السيد قبل ما أدخل الموضوع من القبر خدوا السيد مين اللي خدوه؟ مين اللي خدوه هي في نظرها اللي خدوه مين اليهود زي ما طلبوه هيشهروا بايه بجثته ومين عارف يمكن ولعوا فيها بالنار ولا ان كانوا طرحوها لاي حيوانات ولسنا نعلم اين وضعوه وهنا خرجوا خرجوا خرج الاثنين سمعان بطرس ويوحنا المحبه عشان نرجع ليها بقى لا يمكن ان تؤمن بحاجة الا اذا حبيتها صح ولا غلط لا يمكن ان تؤمن بشيء الا اذا حبيته لان هو ال- ال- الايمان بيجي ازاي الاول فكرة والفكرة واخد بالكم بتجد رغبة رغبة يعني ايه قبول والرغبة بتجد حب والحب يتحول الى عقيدة فتبقى الفكرة بعد كده في قلب الانسان عبارة عن ايه عن عقيدة والعقيدة تتصرف تطلع حب على طول كده محبة تسبق الايمان ومحبة تتبع الايمان محبة تسبق الايمان ومحبة تتبع الايمان تعالوا نشوف المحبة التي تسبق الايمان امرأة اللي معاها قارورة طيب ايه اللي خلاها جت جت قالوا لها تتصوري الراجل ده ما بيحبش غير الوحشين انت عارفة جابوا له مرأة مسكت في ذات الفعل خلصها اليهود متغاظين منه عشان بيدخل بيت الخطاة والعشارين وناس جايين يقولوا اسكت ده احنا سمعناه في غزة بيقول لم اتي لادعو ابرار بل خطاه للتوبة والفريسين وقف يقولوا ده محب للخطاة والعشرين ودايما الخاطئين المشهورة خطيتهم مش الخاطئين اللي خطيتهم الدارية ما احنا كلنا خاطئين لكن خطيتنا ايه الدارية لكن الخاطئين المفضوحين اللي الناس بيبقوا منبوذين وسط الناس منبوذين العجب ان الناس وحشين وينبذوا الناس الوحشين اللي زيهم معقولة معقولة ألاقي راجل بيحب الوحشين اللي زيي الكلام ده صح طيب من الكلام اللي سمعته عليه حبيته ولما حبيته هروح له واشوف الكلام اللي بيقوله مظبوط ولا لا عشان كده راحت ودخلت من ورا وخايفه من مين من الناس لكن هو بتحبه وقعدت من ورا تبكي ودموعها تصح وتنزل على رجليه واول ما رجليه تتبل بماء تمسك الشعر بتاعها وتمسح له رجليه مسحت رجليه كل ده عملته بايه بالحب بالحب الحب جاب ايه جاب الايمان قال له يا سمعان سمعت القصه وسمعته وهو بيتكلم بيقول له اقول لك حكايه واحد مديون ب 500 والثاني مديون ب 50 هي قاعده من ورا ومتداريه وافتكرت انها مش محدش ايه شايفها وكويس ان محدش شايفها بس هي شايفه مين الراجل سمعان عينيه رقماها بالطق شرار لو يبص الخدام ويقول له جرجرها من شعرها الست النكسه دي وارميها بره لكن هي عارفه وقت المهم اشوف هيعمل ايه لما يخلص قصته مع سمعان اقول له سامحني او لما ياخد باله مني اقول له سامحني وبلا شك كونه انه سايب رجله ليا وانا ببكي بدموع وامسحها بشعرها ده واحد غيره طاهر يقول لها اوعي يا ست يا نكسه ما تلمسنيش انا ما بحبش حد نجس يلمسني لكن سايبها وبعد كده اتكلم مع سمعان والناس كلها اللي قاعده ماليه القعده بصه ليسوع وبصه لمين؟ لسمعان وبعدين قال له مين اللي يسامحه اكتر يا سمعان قال له اللي, اللي مين يحبه اكتر مين يحب اكتر قال له اللي سامحه بالاكتر بصت لقت مفاجأة يسوع قال له هذه المرأة العينين كلها بصت لها ايه ده هيفضحني ولا هيعمل فيا ايه قال له دخلت بيتك ميه لرجلي ما غسلتنيش دي بلت رجليا بدموعها وغسلتها بشعر راسها انا ايوه انت انت لم تقبلني مع انت راجل حافظ المزامير انتوا عارفين الفريسي ما ياخدش لقب فريسي الا اذا سمع ال 150 مزمور يعني معناها حافظ ايه المزامير والمزمور الثاني يقول قبلوا الابن لئلا يغضب الاب يعني قبلوا الابن لئلا يغضب قال له مش انت انا الابن دخلت بيتك قبلتني حافظ مزامير قبلتني الست دي مش حافظه مزامير لكن نفذت المزامير منذ دخلت لم تكف من تقبيل قدمي الحب سبق لكن جه عند الوقف وقف لكن يسوع بص وقال لها ايه ما لهاش حبك قال لها ايمانك خلصك سبق الحب الايمان وانا متصور لي بعد الايمان ما مشي طلعت تقول انا ايه انا بحبه اكتر عشان كده الحب يسبق الايمان ويتبع الايمان الحب لله الحب لله ان قدم الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا وحتى بالنسبة لله لو قدمت له كل الكون وما عندكش محبة فلا تنتفع شيئا مشوا مع بعض ايمان ومحبة طب يمشي الايمان لوحده ما ينفعش ما في ايمان اسمه ايمان ايه ايمان الشياطين انت تؤمن باله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون اقشعرون لان الشيطان ما عندوش حاجة اسمها ايه محبة محبة لو يقول لك سبق التلميذ الاخر بطرس سبق انما التلميذ الاخر بطرس طبعا وانت لو عملت لو عملت شبه بين الايمان والرجاء والمحبة مين اللي هيسبق المحبة ثلاثة ايمان ورجاء ومحبة ولكن اعظمهن المحبة رغم ان الايمان محتاجين له والرجاء محتاجين له وبدونه ما نخلص ليه ليه المحبة اعظم من الايمان والرجاء في الايمان بتاخد في الايمان بتاخد خلاص صح ولا لا لو امنت تخلص يبقى في الايمان خدت ايه خلاص طب وفي الرجاء هتاخد ميراث احنا لينا رجاء اننا ورثة مع ايه المسيح ما بايماننا خلصنا وبرجائنا هنورث يبقى اذا في الايمان بتاخد خلاص وفي الرجاء بتاخد ميراث لكن في المحبة بتدي ومخبوط هو العطاء اكثر من الاخذ عشان كده المحبة اعظم منهم ليه لانها عطاء احبت كثيرا غفر لها كثيرا عشان كده هنا لما بيجي يقول لك سبق التلميذ الاخر بطرس في المحبة لكن محتاجة برضه للايمان لان الايمان المحبة تخليك نحب ربنا لكن الايمان يفتح عينينا المحبة السباقة زي محبة مين كرنيليوس كرنيليوس حب الله حب الله ومن محبته لربنا ادى الفقراء والمساكين وكان بيصلي لكن محتاج لحاجة تخلص الايمان قال له ابعت يا كرنيليوس ظهر له الملاك قال له اصوامك وصلواتك اتقبلت واعمالك طلعت وانت فاضل تحت ومش هتطلع ليه قال له ابعت بطرس يكلمك به كلام به ينبغي ان تخلص اول ما جاله الايمان ازداد الحب اكثر ازداد الحب اكثر لكن تعالوا نشوف بطرس الايمان المحبة وقفت على الباب ولا تستطيع المحبة ان تدخل الا بعد ان يدخل الايمان ليه لان رغم ان المحبة اسبق من الايمان لكن الايمان هو عيون المحبة بدون ايمان ما تشوفش عشان كده يقول لك دخل سمعان بطرس نظر الاكفان موضوع خلوا بالكم حط بص بقى ايه الاكفان موضوع يعني ايه الاكفان موضوعة عايز اشرح لكم الكفن عشان تفهموه اليهود لما كانوا يكفنوا واحد فكان يجيبوا قماش كتان ابيض عرضه 20 سم شبر وطوله 30 متر 30 متر ويبتدوا من ضفر الرجل يبتدوا يعملوا ايه زي سيف الصور يفضل يلف الجسم لغايه الرقبه لانهم هم اتعلموا من المصريين شفتوا المومياء اللي بتشوفوها محنطه يجوا عند الرقبه ويروحوا ايه لافينه كده يمكن شفتوا صورة للعازر كان بيبقى طالع كده بعد ما ينيموه على المصطبة يجيبوا المنديل يحطوه على ايه على وشه وراسه يغطوا له راسه ووشه بالمنديل اول ما دخل بطرس ما لقاش القماش ايه مفكوك لا القماش زي ما هو بس من جوه فاضي عارفين الاسطمبه لما تشيل حاجه من جواها بس دي تتشال ازاي الجسم من فوق عريض وملفوف ومن تحت لا ينسحب من تحت ولا من فوق عشان كده شاف الأفان موضوعة كما هي لكن المنديل الذي على الرأس مرمي في جنب ليه؟ مش معنى المنديل اللي على الرأس لما نرجع لبولس الرسول يقول الراجل ما يغطيش راسه والمرأة تغطي راسها طب ليه يا سيدي المرأة تغطي راسها البعض بيفتكر ان الحتة دي عيب للست لا الحتة دي عيب لمين للراجل مش للست ليه الست تغطي راسها قال لك لان رأس المرأة الرجل وكونها تغطيه يعني معناها مش صح الواحد يفتخر يعري الحاجة ايه الحلوة لكن يغطي الحاجة ايه الناقصة فالست بتغطي رأسها لان رأس المرأة الرجل والراجل يعري رأسه لان رأس الرجل مين المسيح يبقى الراجل لما يبص للست يلاقيها مغطيه راسها ولا ما انا لو كنت تمام ما كانتش غطت راسها كانت افتخرت بيا والست لما تبص للراجل وتلاقيه معاه راسه تقول شوف عشان راسه المسيح ففخري وفخر زوجي هو المسيح فالمفروض بولس الرسول يقول ال- المرأة إن عرت راسها شين ليها لأن كونها تعر راسها يعني معناها بتفتخر بجوزها لأن الرجل رأس المرأة دايما الواحد يغطي الحاجة إيه؟ الضعفة الحاجة الضعيفة اللي يتكسف منها الحاجة اللي بتكسف منها بداريها لكن الحاجة اللي ما بتكسفنيش بكشفها عشان كده لما المرأة تغطي راسها بتداريها الراجل يعر ايه على رأسه فعشان كده المسيح كون يغطوا له رأسه مع ان الكتاب يقول لك ورأس المسيح الله المسيح كإنسان لكن ليه المسيح ما يغطيش رأسه لانه بلا خطية اللي يتغطى اللي هو الخطية ما يغطيش رأسه المسيح عشان كده كونهم يحطوا له الفاف على رأسه يعني معناها بيعلنوا ان المسيح يسوع يتغطى زي واحد عايز يتغطى يقول لك لا اكشف الراس المنديل موضوع على جنب ولغاية النهاردة المنديل ده موجود مع البطريرك بتاع الروم الأرثوذكس وبطريرك الروم الأرثوذكس بيدخل ويروح حاطط المنديل مكان الرأس يوم السبت الظهرية بيبص يلاقوا المنديل راح منثور على جنب وطلعت كورة نار ولفت بره علشان الناس تنور وتاخد البركة وهنا يعلن ان المسيح هو الرأس يعني الفخر شيل المنديل يعني افتخر من يفتخر فليفتخر بالرب يسوع عشان كده هنا يقول لك المنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان مش محتاج لمنديل ده يقف كده ويعلن ويقول له أيها الآب أنا مجدتك على الأرض مع أن الجميع عوزهم إيه مجد الله لكن ده بيقول له أنا مجدتك على الأرض عشان كده يقول لك ملفوفا في موضع وحده وما دام عرفت بالإيمان إن المسيح قام وإنه سر فخرك وإن مفيش منديل لان المنديل بيغطي الخطيه والمسيح شال الخطيه والمنديل اتشال يعني معناها الخطيه بتاعتك ايه اتمسحت حينئذ دخل التلميذ الاخر الحب يدخل لما تتغفر خطيتك لما تحب ان المسيح تحس ان المسيح قطع كل صك خطاياك قد ايه هتحبه صدقوني مش حاسين بيها مش حاسين بيها انا ما حسيتش بعمل المسيح ده الا لما شفت حالة اعدام بس ده اللي وراني اللي قام المسيح جايبين اللي هيعدموه وعينيه زايغة وماسكينه ويقول يا ظلمة واهله جايين والاوضه اللي فيها المشنقه بابين باب يدخلوه منه وباب يستقبلوا منه الجثه واهله جايبين الكفن معاهم وسمحوا لهم يسلموا عليه ويبوسوه ويقولوا له مع السلامة ويعيطوا وهو عينيه زيغة ويقول يا ظلمة يا ظلمة وهنا سرح فكري أو طلع له واحد وقال له فلان روح لمراتك وولادك وبيتك وأنا أموت بدالك قد إيه هيحب قد إيه هيحب وده ده اللي محطوط على كل كنيسة مش مكانه ده مكانك انت ومكانك انت ومكاني انا انا انا اللي انا اللي المفروض يسقون المر لان استطعمت الخطيه انا اللي يحطوا لي اكليل الشوك لان فكري نجس انا اللي يسمروا لي ايديا غير الامينه ورجليا المعوجه انا اللي يطعنوني في جلدي وفي قلبي الاسود انا اللي خدت ربنا يضربوني بالسياط انا اللي شوهت الصوره يتلف على وشي مش هو لكن اخذ الذي لنا واعطانا الذي له خد كل غلطنا واعطانا كل حياته قد ايه هتحبه قد ايه قلبك يرتفع انت مؤمن بس خلي التلميذ الاخر يدخل دلوقتي خلي الحب يدخل عشان يزداد الايمان اكثر واكثر لو يختم الكلام يقول لك ومضي الى ايه الى موضعهما وكل واحد فينا ليه موضع هيمضي فيه ليتنا نمضي بإيماننا ومحبتنا له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين تفضل ربنا يسوع يا منقذا جموع يا ربنا يسوع يا منقذ الجموع قول وسط شدتي لا تشمتي يا عدوتي أقول وسط شدتي لا تشمتي يا عدوتي ربي خلاصي قوتي أدعوه في خشوع يا ربنا يسوع